قد فتحت لمن فوق الصراط مضى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أعزائي المستمعين إخوة وأخوات أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج بعنوان في رياض الجنة نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة المدخل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يحييكم هكذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا معكم في هذا البرنامج الذي يتناول إن شاء الله بإذن الله الإيمانيات والأخلاقيات والسلوكيات مع إخوة أفاضل معنا في هذا البرنامج هتعرفوهم إن شاء الله أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج في رياض الجنة
وذاب القلب بالوجه
عيون مسجوة قد كان كفورا جنادل لؤلؤ محفوفة خيرا وأنهار وكوثر خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أهلا ومرحبا بكم كما قلنا هذا البرنامج بعنوان في رياض الجنة أه بنناقش فيه موضوعات إسلامية أه احنا ضيوف عليكم في بيوتكم يعني احنا هنا في الاستوديو اه بس احنا نعتبر ضيوف عليكم وما تخافوش مش هنكلفكم مشروبات ولا هنكلفكم حاجة هنجتمع مع بعض مع الإخوة الأفاضل اللي هتعرفوهم دلوقتي معانا إن شاء الله في البرنامج بندير حوار معاهم نقاش حوالين موضوعات إسلامية مهمة جدا الحقيقة ان احنا نعرفها ونعيش فيها علشان نطبقها علشان ننفذها في حياتنا فمعنا في هذه الحلقات ان شاء الله الاخ الحبيب دكتور عمر عبد الكافي والاخ الحبيب الدكتور صلاح سلطان والعبد الفقير اللي هيدير النقاش معاهم يعني زي ما قلت دي يعني جلسة عائلية يعني مش عايز الناس تاخدها بطابع ان احنا يعني ضيوف تقال عليكم وان احنا جايين مكشرين في وشكم لا احنا بنناقش موضوعات يعني انا هفتح مثلا اسئلة نتعرف فيها على الاراء الطيبة والافكار الجميلة اللي تفيدنا في حياتنا من خلال البرنامج واحنا سميناه في رياض الجنة كأننا فعلا في رياض الجنة النهاردة إن شاء الله وفي الحلقات القادمة هنناقش موضوع جميل جدا جدا ولو تحبوا أنه تبقوا معانا يعني يا ريت كل واحد يحضر سؤاله أو يحضر فكرته الحلقة الرابعة دي هتبقى على الهوا ودي هتبقى ليكوا انتوا كمستمعين كمشاهدين يعني شوف انت عايز تعلق بإيه شوف انت عايز تسأل في إيه عن موضوع الحلقة احنا هنعمل حلقة اتنين تلاتة الرابعة ان شاء الله هتبقى مفتوحة دي هنستقبل فيها بقى ارائكم وافكاركم واسئلتكم ونجاوب عليها على الهوا طيب الموضوع اللي احنا هنناقشه ان شاء الله اللي هو موضوع الحب الحب هم حرفين ح ب حب فكر فيها كده الحب يا ترى ايه موضوع الحب وايه بقى يعني انواع الحب وازاي تحب ربنا وازاي تعرف ان ربنا بيحبك كل الامور دي هيجاوب عليها اخواننا واحبائنا اللي موجودين معانا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي وفضيلة الدكتور صلاح سلطان انا كمدخل هاخد حديث البخاري سيدنا ابن عمر يقول عبد الله بن عمر يقول والله لو قمت الليل كله لو قمت الليل كله وصمت النهار كله وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله ثم أموت يوم أن أموت يعني وليس في قلبي حب لأهل طاعته وبغض لأهل معصيته ما نفعني ذلك فالأمر جد خطير عشان كده العلماء خدوا بقى قاعدة الولاء والبراء إلى آخره فعايز أسأل آه، أخويا الحبيب دكتور عمر عبد الكافي عن موضوع الحب يا ترى ايه موضوع الحب عند حضرتك يعني احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد اولا آه، بعد ترحيبي باحبتي في الاستوديو ارحب باحبتنا امام الشاشه في البيوت وفي مجالسهم ونحن كما آه، قلت فضيلتكم اننا ضيوف عليهم آه، اولا سعيد اولا بوجودي بين آه، يعني عالمين جليلين آه، تربطني آه، بهما آه، اخوه وصداقه ومحبه فما ربط بيننا نحن الثلاثه منذ زمن آه، الا الحب في الله سبحانه وتعالى يعني آه، ابدا من على اليمين آه، اخي وحبيبي الشيخ وجد غنيم بورك لنا فيه ما رايته الا مبتسما الله واذا رايته انا ابتسمت وهذه اعلى درجات الحب ان تجعل الاخر او تدخل السرور على على اخيك فانا اسر كلما اراه سواء في زياره آه، له او في حوار معه او في محادثه على الهاتف او في لقاء يجمعنا وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ولا ازكيه على الله فمنذ زمن بعيد ونحن تربطنا هذه الاخوه في الله آه، اخي وحبيبي الاستاذ الدكتور صلاح سلطان آه، الذي يعني ما رايته الا متفائلا وانا ايضا احب التفاؤل وما رايته الا محبا وانا يعني احب الحب واحب الحب في الله وانسان يعني يعطي الفقه بسلاسه وبساطه وما يعني تعثرت علي مساله فقهيه الا واستنرت برايه فمن العجيب ان اجد رايه موافقا لرايي بفضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
يعني فهذا من كرم الله ان اكون معكما ونسال الله ان يرزقنا الاخلاص يعني في القول والعمل ان شاء الله. اولا مساله ال- الحب في الله. ال- المسلم يعني اذا نظر الى المدلول اللغوي للكلمه لان العرب نزل القران بلغتهم فعندما ندرك يعني ونسبر اغوار اللغه نجد ان كلمه حب هو قال اهل اللغه اختيرت الضمه على الحاء لقوتها فكان الحب يكون قويا لانه فيه اقوى حركه في حركات ال- الاعراب حب ويقال للانسان الذي تحبه حب والكسره تمثل الخفه فكأن الحب أي من تحبه خفيف على قلبك وده قيل عن أسامة بن زيد الحب ابن الحب آه، أو حب رسول الله لأن الحبيب خفيف على القلب فالإنسان المسلم لما يحب رب العباد عز وجل قال ربنا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالخاشع الصلاة والتكاليف عليه خفيفة لكن على غير الخاشع وغير ثقيلة.
التقي ثقيلة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا قاموا كسالى لماذا؟ لأنها لأنه ليس حبيبا لعبادة الله سبحانه وتعالى ليس محبا آه، أولا ال- الصحابة وصل بهم الحال أن آه، كان ال- أحدهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو الله هذا ما شاء حب.
الله ما شاء الله هذا حب كان عمر يلتزم ابا بكر يحتضن يعني في صلاه الصبح وهو كان معه في الف- في العشاء يقول يا طولها من ليله يا ابا بكر سبحان الله آه. في مره يقول اين معاذ؟ قال نعم يا امير المؤمنين سيدنا عمر يسال بعد صلاه الصبح فيلتزم ويحتضن ويبكي قال اوحشتني بالليل فذكرتك فبكيت فبكى معاذ وبكى الحاضرون سبحان هذا الله.
حب سبحان الله هذا حب الله قضيه آه، ان ان واحد زي آه، سيدنا عكرمه ابن ابي جهل وهو ينازع وياتيه ب- ب- ب- بكوب من الماء لي- ليشرب سبحانه يقول اعطي اخي اعطي اخي اعطي اخي هذا هذا حب مساله الايثار التي تبخرت من عندنا لعدم وجود الحب لان ان زرعت شجره الحب اثمرت ايثارا واثمرت عطاء واثمرت هدوءا نفسيا لان الانسان غير المحب وانسان ليس عنده صفاء نفسي ما عندوش صفاء اذا انا لم احبك اغتابك وانم في حقك واخط في عرضك وت... ويغلي تغلي اعصابي عندما ارى الخير ياتي اليك تثمر هذا يثمر هذا حسدا وحقدا وضغينه في المجتمع لكن المجتمع يسلم بالحب يسلم لان لان ال ال ال ال النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه يحبونه اكثر من انفسهم واولادهم واموالهم ماذا تركت لاولادك يا ابا بكر تركت لهم الله ورسوله اذا هي القضيه ب- بهذا المنطق فقضيه الحب ان لم يب- ان لم تبنى العباده عن حب فلا خير فيها لماذا لان انا ولدي يخاف مني فيصلي لانه يعلم انني سوف انهره وابنتي تلبس الحجاب الشرعي الملتزم والمنضبط لانها تخاف مني طب واذا واذا غبت انا او اذا مت واذا ماتت امها طب فالقضيه كلها ما- اذا احب الولد الصلاه فلا, فلا, فلا داعي لوجود لا اب ولا ام خلاص الم- المساله يعني تنطلق بهذا المنطق يعني فان غرسنا قضيه محبه الله ومحبه اوامره ومحبه ان نتوقف عندما نهى يثمر في المجتمع امنا وسلاما فالذين يضيعون الدين في المجتمعات اناس لا يحبون الله ولا يحبون رسوله ولا يحبون عباده الصالحين فعندهم كراهيه لل... كراهيه لل... لل- للقرب من الله عز وجل والعياذ بالله فربنا بيحجز عليهم عنهم النور فلا يرى النور والعياذ بالله تر- تجد مكتئب مقتضب بهذا الم...
فتح الله عليك بارك الله فيهم ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سبعة يظلهم الله بظله نعم يوم لا ظل إلا ظله وطبعا هما إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله وقلب وامرأة م- دعته ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلان تحابا في الله نعم.
هي دي بقى نعم تحابا في الله ما- يعني ما جمعهم الا رب العباد الله ما فيش مصالح لا، مش لا، مثلا لا.
انا بحب حضرتك عشان انت زوج بنتي او زوج نعم، اختي نعم، او نعم.
او مثلا في تجاره بيننا وبين بعض او حضرتك مثلا ساكن جنبي او او يعني بنتفع من وراك بشيء بالعكس ده هو ما فيش اي رباط يربطني بيك غير انك بتعبد الله اللي هو الهي بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رسولي تمام.
دينك الاسلام اللي هو ديني فده الحب في الله نسال الله ان يجمعنا عليه يعني ولذلك ولذلك ان ان الناس الذين ليس الدين ليس في قلوبهم اول ما يرى الشيخ وجد مع الدكتور صالح يقول ايه؟ اه ما اتفقوا اتفاق لا لان هو دنيوي صحيح.
يعني اللص لا ينظر الا الى يدك يقول كيف يسرق هذا لان تخيل ان كل الناس تسرق نعم.
او والعياذ بالله رب- فبهذا المنطق ولذلك بالظبط.
هم يعني مرضى ولا بد من ان نحاول ان ندعو لهم حتى يعني ياتيهم الشفاء بالظبط تاكيدا والله الكلام فضيلتك في احدى المحاكمات زمان بيساله راجل كبير يعني بيقول له انت ايه علاقتك بفلان؟
مم.
قال له والله ابدا حب اه قال له حب يا راجل يا ناقص مش عيب تبقى راجل كبير بتحب راجل زيك وهو مش متخيل ايه هو لا يدرك سبحان الله اه ما اعرفش يعني يقول لك ازاي تحب راجل زيك يعني نعم.
فكرني بقاضي بيحكم واحد فبيقول له انت متجوز قال له اه متجوز مين قال له متجوز واحده قال له لا هو في واحد متجوز واحد قال له اه اختي المهم يعني الدكتور صلاح آه، سلطان ربنا يبارك لك كرمكم الله.
لو اتكلمنا عن آه، لماذا اقدم حب الله على حب العبد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إخواني وأخواتي في الله عز وجل حياكم الله عز وجل وجمعنا بكم في الدنيا على خير وفي الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر الحقيقة هذا أسعد آه، برنامج بالنسبة لي آه، أولا لأنه يتحدث عن الحب حب الله تبارك وتعالى والشاعر يقول لغة الكلام على فمي خجلة كما رأيت ولولا الحب لم أتكلم وهناك جنتان برنامج في رياض الجنة آه، في جنان في هذه الدنيا جنتان جنة الخلوة مع الله للمحبين لله وجنة الجولة مع الأحباب في الله تبارك وتعالى ولذلك ال- الأمر الثاني الذي أسعد به في هذا البرنامج أن أكون بين أخوين عزيزين حبيبين كريمين آه، أستاذي وأخي الكريم الدكتور عمر عبد الكافي ولنا صحبة في الله تبارك وتعالى الله وحده يعلم آه، أن هذه ما نشأت آه، بيني وبين أخي آه، الدكتور عمر وأخي الأستاذ وجدي غنيم إلا لله تبارك وتعالى وهي أقوى من الرحم آه، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام رحم بين أهله ويعني ال- الاثنان بفضل الله تبارك وتعالى هم تاريخ طويل في العمل والدعوة ولكأني أذكر قول الله تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هناك علماء كثر ودعاة كثر لكن من اجتمعت فيه الخشية القلبية والحجة الشرعية وهم من أهل الدراسات الشرعية اللي ما يعرفش أستاذنا الدكتور عمر آه، يعني جيدا لا يعلم أنه خريج آه، يحصل على الماجستير في الفقه المقارن وأخي الأستاذ وجدي غنيم معه عالية القراءات العشر وأيضا آه، معهد الدراسات الإسلامية فنحن بين إخوة كرام متخصصين ولهم آه، دور كبير في بناء جديد لهذه الأمة إن شاء الله والحقيقة إخواني المشاهدين الله سبحانه وتعالى يعلم أننا ما جلسنا هذا المجلس إلا رجاء أن نكون صحبة في رياض الجنة وأسأل الله تبارك وتعالى بهذا البرنامج وبغيره توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمين.
يعني الحاق كده كما قال الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته الب... وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة آه، موضوع ال- الحب آه، أخي الأستاذ وجدي يسأل عن لماذا قدم حب الله سبحانه وتعالى على آه، حب العباد في قوله تعالى يحبهم ويحبون لأن القلوب بين أصابع الرحمن القلوب هي التي آه، تكون وعاء لهذا الحب الإنسان لا بيحبش واحد برجله ولا بإيده ولا بودنه ولا بدماغه الحب ده مكان القلب آه، يظهر صحيح في العين يعني كما قالت العرب الصب تفضحه عيونه بيبان في العين لما الواحد ينظر في عين أخوه أو آه، في عين من يحب بيكون فيه آه، يعني فالقلوب بين أصابع الرحمن آه، لو واحد عنده زوجته وما بتحبهوش وعنده فلوس كتيرة مش هيروح بالكريدت كارت يقوم رايح يحكها كده في ال- في المكنة تشفط الفلوس ويقول له عايز شوية حب بينه وبين زوجته ه- هي- هيجيبه منين لا يعني يشترط ما يقدرش ولا يبالي.
ده كلمة حب زي ما زي ما قال استاذنا الدكتور عمر آه، انها بدأت بالحب فيها ضمة الضمة دي يعني بنضم بعضنا كده قلوبنا بتنضم لبعض الارواح جنود ايه مجندة حديث البخاري فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اكتلف ائتلف ده بيجي منين من الله سبحانه وتعالى وبالتالي يعني قضية ال- ال- الضمة هذه في البداية على كلمة حب آه، ولذلك واحد كان بيغازل زوجته آه، وكانت آه، دارسة لغة عربية بيقول لها ونحوية سألتها يوما أعربي لنا حبيبي عليه الحب قد جار واعتدى فقالت حبيبي مبتدا فقلت لها ضميه إن كان مبتدا ف- فهو عايز ضمة حنونة لا كده دخل عليه لا نصب ولا جازم آه، خالص
وده كان زي المدرس اللي بيقول له اعرب ابوك اسود قال له ابوك مبتدا وخبر ابوك اسود
ربنا يبيض ان شاء الله ربنا يبيضه.
البداية كلها حقيقة آه، هي حب الله سبحانه وتعالى وحب الله لا يأتي إلا أن يحبنا آه، ربنا سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه فقدم حب الله تبارك وتعالى لعبده على حب العبد لربه لأن الله تبارك وتعالى هو مالك هذه القلوب وهو الذي يجمع هذه القلوب ولذلك دائما أقول إذا أردت أنك تحب أحد من الناس حد يحبك واحد آه، عايز والده يحبه عايز ابنه يحبه واحدة عايزة زوجها يحبها آه، العكس واحدة واحد عايز زوجته تحبه إذا اتجه إلى البشر مباشرة فلن يحصل على حب وإنما لابد أن يتجه إلى إرضاء الله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى يجمع بين هذه القلوب وهذا حديث البخاري إذا أحب الله عبدا نادى جبريل المسألة بت- في الحب ما بتتمش في الأرض بتتم بقرار علوي الله.
عند رب الأرض والسماء الله الله نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه اعلان يعني كده اناونسمنت كده في الايه مش في الفضائيات بقى ده, ده في الملأ الاعلى عند الملك سبحانه وتعالى فاني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل يوم جبريل يعمل سيدنا جبريل يعمل اجتماع عام للملائكه كلهم يا ان الله يحب فلانا فاحبوه ده بقى قرار رباني ثم يوضع له القبول في الارض الله ولذلك سيدنا قتادة يقول إذا أحب الله عبدا ألف له قلوب العباد حببه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليه يبقى حبوب زي ما بيقولوا كده في ال- في اللغة البسيطة عندنا ده إنسان حبوب يعني يتحب من أول ما تشوفه وكم أحببنا قوما قبل أن نراهم والشاعر يقول آه، آه، آه، والأذن تعشق قبل العين أحيانا يعني الإنسان يسمع عن واحد ي- يشوفه مرة واحدة في آه، قناه ولا في غيرها وقد لا يراه وقد لا يراه خالص مع- احنا مع نحب حبنا.
الصحابه ونحب سيدنا رسول الله, الله، أيوة.
قوم امنوا بي وق- ولم ايه ولم يروا.
ولم الله يروني أكبر.
فيعني أجر الواحد منهم كأجر خمسين منكم قالوا بل من قال بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا الله.
ولا يجدون على الخير أعوانا الله فيعني الحقيقة مدرسة الحب هذه مدرسة يحبهم ويحبون نحتاج فعلا إلى أن نوجه قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى ولربنا يرزقه هذه ال- الروح يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبه لأن النداء يبدأ من رب الأرض والسماء الله.
نداء الحب يبدأ من الله سبحانه وتعالى ليس زراعه ارضيه لا زراعة أرضية لا ده ما مش made in anywhere يعني في الأرض خالص ده ده made in يعني في السماء إن شاء الله ربنا يبارك فيك فتح الله عليك.
ما شاء الله, ما شاء آه، الله.
يعني دكتورنا دكتور صلاح سلطان آه، يعني هو صح متخصص في الفقه ودكتوراه في الفقه انما يعني فيه اللمسات الطيبه دي الله يبارك.
بالمناسبه دكتورنا دكتور صلاح سلطان آه، يعتبر المستشار الشرعي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في البحرين والرئيس السابق للجامعه الامريكيه في ميتشيغان في امريكا يعني فما شاء الله والله كلام جميل كلام الله معقول ما يبارك.
اقدرش اقول حاجه عنه الله يرضى عليك.
لكن لكن نقول دكتورنا دكتور عمر عبد الكافي نعم.
كلنا بنتكلم عن الحب زي ما شفت حضرتك والحب الحب الحب طب يعني اعمل ايه يعني عشان ربنا يحبني انا احنا بنقول اه يحبهم ويحبونا والعلاقات دائما في القران مع الله علاقات متبادله يعني يحبهم ويحبونا فاذكروني اذكركم يعني شوف كلها متبادله نعم.
آه اذا ذكرني عبدي في نفسي حديث قدسي نعم.
في البخاري ذكرته اذا جاءني يمشي جئته اهره لتقرب الي شبرا تقربت اليه باعا يعني هي علاقات متبادله نعم.
لكن الناس لا- يعني الناس بتقول لك ايه خلينا نك- نقول ببساطه كده انا بحب ربنا طب اعمل ايه اعمل ايه لربنا هو اولا شيخ وجدي بارك الله فيك قال رجل للحسن البصري علمني المحبه قال المحبه لا تجيء بالتعليم يعني ما- هي ملهاش مدرسه اسمها مدرسه المحبه سبحان الله انما هي عباره عن شجره تزرع في ارض نقيه لان الشجره اذا زرعت في ارض خبيثه يعني ج- جمال الثوب مع قبح النفوس كناقوس على قبر المجوسي واحد يلبس نظيف وبتاع والعياذ بالله لكن لكن ايه القضيه ان هو لابد كما يقول اهل القلوب التخليه قبل التحليه بمعنى لا تزرع شجره الحب وفي قلبي عجب او رياء او كبر او حسد او ضغينه اللي هي امراض القلوب تسميه اه لسه هقول امراض تسميها القلوب امراض او مفسدات القلوب أمراض سم- اه أمراض- امراض القلوب ومفسداتها اه امراض القلوب دي لابد من تنقيتها اولا لان سبحان الله العظيم ال- ال- الصحابه لما صارت يعني قلوبهم نقيه عا- عارف زي قلوب مشابهه قالوا صف لنا ارض المحشر يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم هي ارض بيضاء نقيه كالفضه المذابه قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا امتا كما قال الله عز وجل هذه لم تصنع عليها مع... لم تفعل عليها معصيه قبل ما فيش معصيه ان إن الارض وان عليه النشاه الاخرى مم.
يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات اذا هذه ارض المحشر قلب العبد كارض المحشر اذا اراد ان يمتلئ بالحب الله آه يعني لابد- لابد ان تكون ارضا نقيه مم.
يعني يعني ق- قالوا يا رسول الله فلانه تصوم وتصلي و- و- و- ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي من اهل النار مم.
يعني ايه إيه باب الخير اللي تعمله؟ كيف يدخل الحب الى قلب فيه حقد او حسد او ضغينه او او او او شيء قال انا انام وليس في قلبي ضغينه ولا احنه على مسلم هذه القضيه ينام قلبه صافي هذا الصفاء هذا الصفاء حتى كلمه حب من ضمن ال- ال- ال- ال- المعاني اللغويه انه احنا قاعدين مع الدكتور صلاح ده هو قاعد بقى لغوي درجه اولى فبصراحه يعني نحتاط ونحن نتكلم لا، لا، لا، الله يرضى عليك خلي بالك.
الله يرضى عليك الله يرضى عليك.
زدنا.
الله يرضى عليك يعني- فالحب في الصفاء ولذلك حبب الاسنان بياض الاسنان يعني الحب شيء ابيض هو دي الفضه المذابه ده من من المعنى اللغوي لان المعنى اللغوي معنى مهم يعني مثلا يقول ايه والله يا اخي انا عايز اكون م- م- من الذين يشكرون الله عز وجل طيب قول له تعالى يعني ايه شكر قول يعني الحمد لله الحمد لله شكرا. لا لا لا لا لا لا مصفي لا لا لا الشكر في اللغه برضه الشكر في اللغه يقول العرب او تقول العرب دابه شكور اي ظهرت عليها اثار النعمه يعني نشوف فرس جميل كده نشوف اعزكم الله بقى بالناقه ده- ده دي- العرب اول ما يشوف نا- نا- يعني شيء ظهر عليه اثار النعمه يقول هذه ناقه او دبه شكور في اللغه فكأن العبد الذي يريد أن يغرس شجرة الحب في قلبه أن يشكر الله عز وجل بتنقية قلبه من الآفات لأنها شجرة لا تنبت لا تستنبت وسط الآفات أبدا ما ينفع لأن لابد أن ت- ت- يعني إيه تغذيها روافد إيه الصدق روافد الإخلاص طب بعض الافات كده زي بعض الآفات أو أو أول أول آفة الكبر أن أرى أن الناس دوني وأنا سبحان الله يبقى انا لو عملت كده ما بحبش ربنا لا ما هو انا اتكبر اصل فيه نوع من- ثلاث انواع من الكبر والعياذ بالله كبر على الله اه وكبر على رسول الله يا صلى ساتر.
الله عليه وسلم وكبر على خلق الله مم.
كبر على الله بعدم تطبيق اوامره والله ت- ليه يا فلان ما, ما, ما لبست الحجاب بعد والله لما اقتنع هذه متكبره على الله عشان نبقى الامور واضحه صحيح أنا قد نؤذي أسماع البعض من الجالسين والجالسات الآن أمامنا لكن نحن في زيارة أنت ب- عبرت بالأول فضيلتك أن احنا في دردشة دردشة صعبة شوية مضيوف عليه
في زيارة أنت ب- آه، عبرت بالأول فضيلتك أن احنا في دردشة دردشة صعبة شوية لكن- مضيوف عليهم، آه.
لكن يعني هذا نوع من التكبر يا فلان لماذا لا تصلي طيب لماذا لا تصلي في الوقت يعني يقول المؤذن الصلاة خير من النوم لماذا تنام الآن لو قال لك المدير او الوزير او المسؤول او الحاكم انا سوف اتي الى المصلحه الساعه الثانيه ونصف بعد منتصف الليل لكي اوقع بعض القرارات تذكرون للمصلحه طابورا طويلا لماذا؟ لانه خائف من المخلوق طيب ما دام انت تخاف من المخلوق فلا بد ان تخاف وهكذا و- والذي يدفع الانسان الى العمل هو الحب الحقيقي الحب الحقيقي لا ياتي بانسان يتكبر اتكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اطبق سنته اتكبر على خلق الله ان الرجل آه، يقال انه جاء رجل فقير فجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسته جت بجوار رجل غني فلملم الغني الغني ايه عباءته فقال صلى الله عليه وسلم اخفت ان يعديك فقره ام خفت ان يعديه غناك ها، انت خايف من مم، ايه؟
حاجة هل فيروس الفقر اللي عند الرجل او ميكروب ال- ال- هيجي م- لك.
م- ميكروب الدول الفقيره هي- هي- هيعديه ولا انت خايف من ميكروب الدول الثمانيه تعدي ال- دول الجنوب انت من- فاذا بالغني يعني يراجع نفسه قال نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله الله اكبر قال الرسول للفقير أتقبل قال لا قال لما قال أخشى أن يدخلني من الكبر ما دخله يا ربي سبحان لا الله إله لا بلاش أغلقوا عليه هذا الباب سبحان الله.
أنا أنا إنسان ضعيف ما, ما في ما فيش داعي تدخ- تدخلني في مجموعة المليارديرات خليني كده أنا أ- كما قال صلى الله عليه وسلم أجوع يوما ها، ف- ف- فاذكرك فأذكر.
و- و- و- واشبع يوما فاشكرك خليني بين الشكر والشكر والذكر الكبر هذا امر هذه افه افه خطيره كمان الرياء أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي للشريك لأن الله غني عن الشرك يا إما العمل خالص لله 100% أما سبحان الله مش يقول إيه والله أنا أروح المسجد منه أصلي العشاء وأشوف الشيخ ويدي لا لا لا لا لا لا, لا, لا. خليها خليها- خليها المسجد بس خليها لزيارة صاحب البيت فقط ولما تشوفه يبقى خير وبركه لان من ثمرات الطاعه الطاعه بعدها ومن ثمرات الحسنه الحسنه بعدها انت تروح وتراه وتصافح وتتساقط الذنوب وتبتسم في وجهه آه، كل واحد وهذه ايضا من المحبه نعم لكن لما انا أن اكون رايح ال- عند اكثر من مسجد بس هروح المسجد الفلاني عشان اشوف الشيخ وجدي أه.
ال- الغرض الاساسي اني ذاهب الى الله في أيوة بيتي كده.
بقى ده جميل بس والهدف ثانوي ولذلك تصح- ان أنا وجب- اخترت مسجدا على اخر ولذلك وجب تصحيح النيه بالضبط نعم لان بعض العباد لما بقى- كان كان من الصالحين جا- الناس كثير عنده في البيت زي اخونا شهير محبوب فالناس ايه ليس لبابه عتبه ما شاء نعم.
الله من ده, ده الناس من الدخول والخروج فهو من باب تواضعه خاف على نفسه قال يا رب انت تعلم انهم يقصدونك ولكنهم وجدوك عندي الله سلام.
الله فدي محبة ما شاء الله.
هذه هي محبة هذه محبة هو هو الر- الرجل يعني يريد أن يتواضع يقول إيه، هم مش جايين عشان أنا أنا مين- من أنا بس يا رب عشان هم يعرفوا أن أنا أحبك لكن برضه يتمسحوا في المحبين اه فتح الله.
اعزك الله ل- ل- مجنون ليلى لما لما مسح على الكلب وغيره قال- آه، قال- لم- لم منحت الكلب نيلى قال راته عيني مره في دار ليلى يا سلام لما بيحسن اليه وهو شافه بتاع طب اللي لا يشوف لا لا.
يشوف الصالحين في المساجد آه.
ويشوف الناس يحبوا العلماء طب نعم نعمل فيهم ايه دول؟ والله نحمل ترابا داسته نعالهم على رؤوسنا الله طالما انهم يحبوا اهل ما المحبه شاء الله و- و- لعلنا نحشر معهم مش بتاع الكلب ده بقى أمال- لا لا والعياذ بالله بلاش امال لو كان لا، شاف بلاش.
حمار كان عمل لا، ايه ده لا، لا.
ده كلبه بيلحسه لا، اهو لا، لا.
احنا يعني- يعني احنا حابين نسمع ايضا اخونا الاستاذ اه طبعا أنا- آه، لا بالعكس والله في ده انا قضية يعني ما حب الله سبحانه وتعالى آه.
شوف شوف انت خد منك هو خد مني هو لسه عشان عايز يهرب من السؤال اللي لا، انا لا، هوجهه له لا، لسه لا، لا، أنا- تصريح.
انا حابب اسمعك ايضا ما ما عهدناه هارب انت يعني ما شاء الله عليك الله يكرمك موقف آه، انت تشعر به فعلا ان انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيحبك الله يعني أكبر.
حاجه موقف آه، يعني الناس- عملي يعني.
عملي مم.
في حياتك آه، في في في يومك وليلك يعني انت عشت يعني حياه مليئه بالاحداث الكثيره جدا وتنقلت التقينا في مواقف صعبه في القاهره وفي امريكا وفي غيرها فيعني حقيقة أنا أسمع منك مواقف كثيرة ولما أرجع إلى البيت أشعر فعلا أن هذا حبيب إلى الله سبحانه وتعالى هذا من فضل فحابب يعني تفيد آه، آه، هو- أخواننا المشاهدين في شيء يعني فتح الله عليك ولو انك خدت ال- يعني خدت التقديم لكن خير في سوره ال- الحجرات نعم الحقيقة آية بتهزني لأنها أثرت في حياتي جدا جدا ودي منطلق للسؤال اللي حضرتك بتقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان نعم شوف كلمة حبب إليكم الإيمان فاللهم لك الحمد والشكر من فضل الله وزينه في في قلوبكم وكره إليكم شوف الحب آه، والكره نعم.
حبب إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان نعم
أنا عايز أقف بس عند حبب إليكم الإيمان اللي يحبب إلينا الإيمان مم، يحبب إلينا أفعال الإيمان وأهل الإيمان تمام نعم.
ما شاء واللي الله.
يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يبقى يكرهني في أهل الكفر وأهل الفسوق وأهل العصيان النقطة دي مهمة جدا إزاي بتجد واحد مسلم ومصلي ومراته محجبة ما شاء الله وتمام بس الإيمان في قلبه مش ثابت مش راكز إزاي تجده بيكره بيكره أهل الإيمان لا حول ولا قوة.
اه يعني هضرب لك مثلا ينفع اقول كده ينفع اقول الكلام اللي انا هقوله ده انا راجل مؤمن والايمان طافح في قلبي ها هات لك حاجه خد فيها لحسن الايمان بي- بيكب من قلبي بس اكره ما على قلبي ال- الدقن بتاعت ما احبش انا اللي عاملين دقونهم كده دي اللي مربي دقنه ده يعني الملتحد- لا الملتحد.
لا لا ما احبوش بحب انا احب كده اللي ايه ده انا انا انا مؤمن بالله جامد قوي قوي ما عندكش فكره بس اكره على قلبي الجوامع اما اشوف جامع كده بمد ايه ده ده ايه ده بيقول ايه ده للاسف في يعني كتير كده يعني الحب يا شباب دي وحده واحده لا تتجزأ بالظبط كده يعني مش مش انا أن- اليوم انا احب على سطر واترك سطر لا ما أو ينفعش على صفحه واسيب ما صفحتين ينفعش عشان كده بقول آه.
ان لازم انت بتح... مع الفارق آه.
خلينا نقول امثله واحد بيحب اللحمه يكره الجزار
احب ينفعش.
اللي بيديها له قال لا ده انا احب الجزار واهل الجزار واحب منظر اللحمه وهي بتتعلى وهي بتتشوى لان بحب اللحمه مثلا يعني واحد آه، نزل آه، مصر فشاف اللحمة في الشوارع متعلقة كده ومشفية كده ولقى الجزم في الباترينات قال والله يا ابني حصل قلبي بكالي المفروض اللحمة دي تبقى في اه الباترينات تبادلة والجزم تطلع بره
بمناسبه اللحمه دي فكرتني بس انا الحقيقه آه.
مش حابب تهرب مني ايضا يا لا شباب.
ما لسه انا هاخد الجزء انا التاني.
عايز الموقف آه.
العملي الموقف يعني العملي بس اخد التنظير ده الجزء شيء جيد نعم اه اخد الجزء الثاني بس فكرتني باللحمه دي بمناسبه ان احنا داخلين على عيد الاضحى يعني اتنين خرفان بيقولوا لبعض وبعدين عيد الاضحى جاي وهنندبح فخروف منهم بيقول للتاني انا طلعت اجدع منك لما اتولدت رحت سجلت نفسي حمار عشان ما يت- ما يذبحونيش كخروف الجزء الثاني مهم بقى نعم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان طب فكر فيها كده كره اليكم يبقى لازم اكره الكفر والفسوق والعصيان واكره اهل الكفر واهل الفسوق واهل العصيان حتى لو كانوا لابسين بدل حتى لو كان وشهم حلو قوي حتى لو كانت تسريحاتهم جميله لا انت ازاي بتحب دول انت مش بت... ده يبقى الله ما كرهش في قلبك يبقى لسه يعني أب- ابغضهم يا شويه ولا ابغض اعمالهم اعمالهم اه آه، طبعا، أبغض. لأن طبعا.
ابغضه كبشر آه.
ولكن ابغض عمله بدليل وادعو له بالهدايه لأن- بدليل.
لا, لا ابغض صورته أي بدليل نعم.
لو اي واحد من الفساق التزم دلوقتي بقى اخوك في الله نعم.
وعلى قدر الكره اللي في قلبك هينقلب ينقلب حب.
الى نعم. نعم.
الى حب هو سيدنا خلينا- عمر في قصة عمير بن وهب الجمحي آه.
قال لقد دخلت المسجد كان داخل يقتل الرسول صلى بالظبط.
الله عليه وسلم أسلم قال لقد دخلت المسجد ولا خنزير أحب إلي منك الله.
ولا أنت الآن أحب إلي من بعض ولدي مم.
انظر هذا التحول السريع جدا بالظبط في يبقى هي مسألة شحنه الحب ربانيه نعم يبقى هي شحنه ربانيه نعم.
آه، أنا- لا دخل للعبد بها أبدا يمكن نعم.
ال- البعض ما ياخدش باله من الحديث ده ده عمير بن وهب الجمحي أيوة.
رضي نعم.
الله عنه وارضاه نعم.
ده بعد غزوه بدر اللي كانت يوم الجمعه 17 رمضان سنه 2 هجريه كان قاعد مع صفوان ايوه نعم.
صفوان في الحج.
بن اميه في في الحج الحج.
ما كانش حد معاهم أبدا اطلاقا نعم.
نعم.
وبيقول ازاي المسلمون بالمعامرة يعملوا فينا نعم.
كده والله لولا ديون عليا مم.
ولولا وكثرة اولادي أولادهم وبتاع ورجالهم وزوجهم.
فصفوان قال له لا طب ما انا جاهز يا اخويا عيالك اصرف عليهم وديونك اسددها بس هات لي راس راس محمد هنا قال له اجيب لك رقبته انا مستعد بس لا تصرف على عيالي وت- وت- وتسدد ديوني قال له مستعد فراح بقى في الموقف اللي انت بتقوله دخل على النبي صلى الله عليه وسلم آه، عم صباحا يا محمد محمد.
فقال قد ابدلنا الله عز وجل بخير من هذه التحيه تحيه اهل الجنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مش عندنا صباح الخير تصبحوا على خير فوتكم بعافيه عواف صباح القشطه صباح الهنا صباح الرضا صباح الطعامه الى اخر الكلام ف ولا بالجور و...
وع- وعليكم ولا بالجور، البنجور good morning.
وعليكم البنجور ورحمة الله وبركاته منجرك الله اللي دخل بيقول له منجور منجرك الله فالموقف ده بقى اللي هو لما كان داخل على النبي عليه السلام عشان يقتله نعم.
فالنبي عليه السلام قال ما بال السيد م- لماذا جئت يا عمي قال جئت ادفع الديه عشان ادفع 25 وقيه ذهب واخد الاسير بتاعي قال اصدقني يا عمي قال الصدق ما اقول يا رسول الله قال فما بال السيف في عنقك قال قبحها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا يوم بدر قال أصدقني يا عمير قال الصدق ما أقول قال كذبت يا عمير ولكنك جلست أنت وصفوان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحصل كذا كذا كذا كذا وقال بقى فنقل له كلمتين نعم.
فال ال- عايز أقول يعني إن إن أهل الكفر وأهل الفسوق وأهل العصيان مش ممكن أكون بحبهم أكون أنا بقول أنا مسلم وبحب الكفر والفسوق والعصيان وأهل الكفر وأهل الفسوق وأهل العصيان لكن ما رايك في من يقول يا شيخ وجدي ان احنا الله سبحانه وتعالى يقول وكره اليكم الكفر مم.
ككفر والفسوق والعصيان والعصيان نحن نكره الكفر والفسوق والعصيان ونحب لاهل الكفر والفسوق والعصيان ان يهتدوا كما جاء في حديث البخاري مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش تتقاذف فيها وانا اخذ بحججكم الى الجنه وانتم تتفلتون مني يعني في فرق كبير بين إنك تحب وتكره والدعوة نعم هو انا اللي بكرهه في الله مش هدعوه لا يعني لو في اهل كفر وفسوق وعصيان اهل الكفر اقول دول اهل كفر مش هدعوهم لا ده مط- ده مطلوب ان انا ادعوهم بس انا بتكلم على قلبي عشان قلبي ما يملش نعم.
للفسق اقول لك انا راجل بصلي بتاع ربنا شوف انا ملتع اهو احب الرقص قوي نعم.
احب الرقصات يا سلام ما عندكش فكر احب الله الله الله الله، ايه ده ايه ده انت رايح فين يبقى فين اللي- البغض اللي في قلبك هنا اه لكن كمواقف عمليه والله في يعني حاجات كتيره انا يعني اذكر منها الاتي ك- انك لما بتحب ربنا بتحب كل شيء جاي من ربنا الله أكبر.
حتى لو تخيلت من وجهه نظرك انه شر مم.
ما هو أنت- لعقل محدود الله ينور عليك عبد بالظبط المحمود.
وهات نعم.
سوره البقره هنا مم.
وعسى ان تحبوا شيئا كتب عليكم ال- القتال وهو كره لكم.
لكم طب وعسى ان تكرهوا شيئا هو ش- خير لك تكرهوه وهو نعم.
خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا عايزه وهو وهو شر.
شر لكم والله يعلم انتم لا.
وانتم لا تعلمون ولذلك انت بتقول على ابتلاء الله شر ده من وجهه نظرك انت بتقول من وجهه نظرك لان بعض الناس والعياذ بالله بيعبر عن سخط سخطه على ربنا مش بالكلام بس يمكن بحركات يعني مثلا لما واحد ربنا يبتليه بابتلاء يوم يقول ايه ها تقول له اخبارك ايه الحمد لله الحمد لله ايه ده ايه ده ماله ده بيزق ليه كده ده يقول لك انا قلت الحمد لله بس مش منظر تقول بيه الحمد لله ده لا يعني اللي بيحمد ربنا ده يكون فعلا الحمد لله على كل حال مش ايه والله بقى حكمته احنا هنعمل ايه آه، من ساعه ما التزمنا وعرفنا ربنا والمصائب نازله ترف علينا الح- ايه ده ايه ده استنى استنى تعال يبقى انت فعلا مفيش حب في الله في قلبك بدليل اللي انت بتقوله مين اللي عمل معاك الموقف ده الله طب انت زعلان من ايه موقف عملي طلعت احج بعربيتي كانت عربيه بيجو خمس سبع راكب اللي- خمسه راكب اللي عندنا دي واخ راكب جنبي ومراته واخته راكبين ورايا وطالعين وصلنا لغايه آه، كان انا على ما اتذكر يعني كان آه، الحج كان آه، عرفه يوم الاحد واحنا طالعين يوم الخميس الحج كان الحج.
كنت رايح مكه يعني انا بروح السعوديه دايما لا بقول لك ما اعرفش انتوا بتروحوا فين
واحد بيقول انا حجيت سبع مرات احسن واحده اللي كانت في مكه
وانصح الاخوه انهم يحجوا في مكه دايما يعني شرفها الله وبارك الله اه شرفها الله طبعا اللهم امين يا رب اللهم امين فانا طالع بالعربيه وسايق عادي جدا جدا وشوف بقى عشان بتقول الاخذ بالاسباب والكلام ده. فينا حد لما بيروح يظبط الكاوتش بتاعه بيظبطه بايده ابدا بنقعد احنا في العربيات زي الباشا كده ونقول له تعالى شوف الكاوتش اظبطه ال tire يعني شوف اظبطه مش عارف.
طبعاً.
اه آه، اظبط ال tire ومش عارف ايه وبعدين تدي له فلوس وتمشي انا نازل بنفسي ظابط ال tire وحاطط ال- الهوا وظبطت الهوا وقفلت على الع- الاربع عجلات وشارب شب قهوه قد كده الشاي بيسهرني فما بالك بالقهوه وتمام تمام وفايق ولابس الاحرام ولبيك اللهم لبيك وماشي تمام وجينا عند الميقات احنا مقربين لسه من من مكه المكرمه سبحان الله عادي انا سايق لقيت الع- حاجه زي القنبله فبقول لنفسي بسرعه ايه ده ايه في ايه اه اكيد العجل ضرب انا طبعا بقى يعني بسرعه جدا جدا فرحت دايس فرامل هي غلطه آه، بس طبعا اللي في الموقف غير اللي من بره يعني انت من بره تقول اه غلط انك تدوس فرامل انت تمسك الدركسيون وتمشي مش عارف ايه ساعتها انت عايز توقف العربيه وبتجري فانا دوست فرامل اول مره في حياتي الاقي العدادات اللي قدامي بتلف فاتاري العربيه نامت على لفت على جنبها مره اتنين قلبت وراحت جايه على التالتة وعلى السقف بتاعها فاول مره الاقي نفسي upside down كده ايه من فوق لتحت ايه ده وانا كل ده بقول لنفسي هو ايه اللي بيحصل دي حادثه اه آه، حادثه اه اه ده يبقى انا بعمل حادثه اه طب انا دلوقتي حي اه طب اعمل ايه آه اطلع فلقيت الشباك طبعا اتكسر ابيض ده- ده مشيش غلط فطلعت سح- سحبت سحبت سحبت لغايه ما طلعت وقفت كده قلت الله بالاحرام بقى انا ربنا بيبتليني اه ده ابتلاء من الله ما شاء الله ربنا بيبتليني انا اه الله اكبر ورحت ساجد على الارض سجده شكر لله اللي بيقول لي انت بتسجد ليه قلت له انا فرحان فرحان ان ربنا ابتلاني فبقول له يا ربي لك الحمد والشكر انك ابتليتني بس ثبتني يا رب ثبتني فيعني باختصار لما احنا نقول بنحب الله ده لازم زي ما بتقول حضرتك حب عملي نعم.
مش حب آه، نظري والا هيبقى حب ايه اللي انت جاي تقول عليه نعم.
اذا كنت انت آه، يعني عارف معنى الحب ايه لازم تصبر نعم.
اللي الله اللي انت بتحبه اجرى الامر ده نعم.
ها فده من عند الله اقول لك انا بقى السؤال بقى عشان ما تزنقنيش تاني انت اللي جبت بنفسك بقى.
ربنا يرضى عنك آه، احنا قلنا مع دكتورنا دكتور عمر عبد الكافي ان انا اعمل ايه ف يعني زي ما وضح ما شاء الله افات القلوب والكلام طب لسه احنا ما غرسناش الشجره احنا احنا ننقي الاول وبعدين تاتي بعد طيب، كده.
يبقى إن شاء الله بعد دكتورنا إن شاء بإذن الله.
ان شاء الله آه، اعرف ازاي بقى ان ربنا بيحبني يعني انا بقول انا عملت اللي عليا مثلا يعني انا والله عملت وبعبد ربنا وبصلي وبح- وبحب انا بحب ربنا ها. لكن اعرف ازاي ان ربنا بيحبني نعم
علامات يعني علامات حب الله ليا بقى نعم.
في بتبقى واضحه دي ولا مش واضحه ولا هو بيبقى زي مؤشر كده في القلب إذا الإنسان يجد همة ونشاط نحو الخير ويجد صدود نحو أي باب من أبواب الشر يجد قلبه قريب وحبيب إلى كل مؤمن وكل إنسان صالح ويجد نفسه فعلا عنده يعني صدود عن أعداء الله سبحانه وتعالى إن الإنسان آه، يعني آه، لو لو جينا حتى نحسبها باللغة العادية للحب مجنون ليلى لما خدوه قالوا له تعالى احنا هنعمل دعاء في الحرم لانك اتبهدلت بسبب حبك لليلى وهنعمل دعاء عشان تنسى ليلى وراحوا فريق وراه يدعوا عند الكعبة فهو هيدعي ان ربنا نسيه ليلى وهو هي فبدأ على طول أول ما وصل الكعبة فقال فيا رب لا تنسني ذكرها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين ال- ال- الحادثة اللي حضرتك بتقولها ديت أن يذكرك الله به في أول يعني إنما الصبر عند الصدمة الأولى واستمرار الصبر مع طول البلاء والشكر عند النعمة الأولى واستمرار الشكر مع استمرار النعمة الله ده دليل فعلا انك بتحب الله سبحانه وتعالى وان الله يحبك لان الله سبحانه وتعالى يذكرك به تقوم من النوم مش اول ما الواحد يقوم من النوم الفطار ايه النهارده طب احنا هنعمل ايه المواعيد اللي ورايا الاجنده عايز اشوف كل المواعيد المديرين وال... طب اتصل بالسكرتيره اشوف ايه الاجنده فيها ايه طب يا اولاد دبروا لي بسرعه العربيه عشان امشي او آه لا الانسان اول ما يقول الحمد لله على طول يعني اول كلمه تاتي على لساني يفيق الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور ال- البادره الاولى ايه الحاجه اللي ذكر الله سبحانه وتعالى لان اذا احب الانسان يطول الذكر ويحب يبقى قريب من كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى يعني واحد محب كان يقول ايه انا يعني بحب فلان لما اكون ماشي وبيتهم على اليمين اجنب يمين لما اكون راجع بيبقى بيتهم على الشمال اجنب شمال يمشي عكس المرور يقول يمينا اذا كانت يمينا وان تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليه يا سلام لا احنا عايزين المحب لله سبحانه وتعالى لما ينادي المنادي خاصة في الفجر الفجر ده والله سبحانه وتعالى يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا عندما يوقظك الله لصلاة الفجر الله وتتألم إذا فاتتك صلاة الفجر في المسجد آنئذ هذه دليل حب الله لك ودليل فعلا أنك تحب الله سبحانه وتعالى إنما في واحد فاتته صلاة الفجر قام صلى الفجر بعد شروق الشمس والحديث في صحيح البخاري عن عائشة كيف يرزق قال يرزق رزق كافر حديث أيضا عن أبي البخاري ومسلم بسندهم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد فإن هو قام وذكر الله انحلت عقد توضأ انحلت الثانية صلى انحلت الثالثة شوف بقى علامة حب الله ايه فأصبح طيب النفس نشيطا يا جوه وبره الشكل والمضمون طيب النفس نشيطا طب الصورة الأخرى اللي بيبغضها الله وإلا ف... وإلا أص... آه، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان يبقى نشاط القلب بيروح فين الهمة لصلاة الفجر وإحنا حابين آه، في برنامجنا إن إحنا نتفق مع إخواننا المشاهدين وإحنا كما ذكر أخونا الأستاذ وجدي وشيخنا الشيخ الدكتور عمر إن إحنا في زيارة لكم الزائر ده بيكرم بشيء فإحنا بنطلب من آه، آه، إخواننا وأخواتنا إن إحنا نجتهد في صلاة الفجر كعلامة على حب الله سبحانه وتعالى لما ربنا يقول الله أكبر يبقى أكبر من حبنا للنوم وحبنا للفراش وحبنا للراحة حبنا لله أكبر من كل شيء ونقوم بهمة همة المحبين يبقى احنا بنتحرك بهذا ال- ف- فدي وصية يعني الوصية الأخرى اللي قالها أستاذنا الشجرة بتاعة الحب لا تكون إلا في نقاوة التخلية قبل التحلية صفاء القلب ويعني حب الناس والعفو عن الناس لو المسألتين دول يبقى فعلا يعجون في قلوبنا سنكون محبين لله وتكون علامة على حب الله لنا ضمينا لصلاة الفجر و- وضمينا له قيام الليل حتى نعم.
نعم. ركعتين نعم
قيام الليل وصلاة الفجر وقفة بحضرة الملك نعم والملك لا يدعو بالليل من كسل عن خدمته وتكاسل عن خدمته بالنهار يا سلام هي مرتبطة فتح ببعضها الله هي عليك مرتبطة ببعضها يعني أنا اليوم في تقارير تطلع للرئيس أو للمدير أو للوزير أننا عملت اليوم بالمنهج الذي وضعه الدستور كما ينبغي وكلفت بمهمات معينة فأديتها على أفضل وجه فكتبت التقارير ورفعت لل- لل- للرئيس أو للوزير أو المسؤول فيستدعيني لإعطاء الجائزة فجائزة وقوفك بين يدي الله دليل على أنك أحببت رب العباد نهارا فأقامك بين يديه ليلا لأن الله هذا شرف لا لا ينبغي لأي لأي إنسان يعني مش أي حد كده يروح يقف ده كلام رجل ذواق يا شيخ الله يرضى عليك يا يا شيخ.
شيخ الله يرضى الله ده مش يرضى.
كلام يعني- في الكتب يا الله يكرمك. الله اخوانا يكرمك.
ده كلام آه، من ذاق من ذاق عرف الله- ومن حرم انحرف الله ربنا الله يرضى تتويجا عليك.
لهذا الكلام من كتاب الله عز وجل سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله نعم.
تابعوني فاتبعوني نعم.
يحببكم الله هنيجي للجزء الثاني لا- أيوة.
لن نحب الله إلا إذا أحببنا رسول الله لأنه الدال عليه عليه الصلاة والسلام لأنه الذي رفع مصباح الهداية فسرنا نحن خلفه حتى عرفنا باب الكريم الله يعني الله.
أي, أي واحد ما يعرفش باب الكريم بعقله عقله إيه عقل ما جاجارين كان أعقل منا ومن من, من كل المشاهدين لكن ما ما ما ما لما, لما, لما العقل ك- قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب أما كانت لكم عقول يعني كيف يعني ت- تأكل ال- ال- الإله العجوة بتاع أبوك وكده قال يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية الله اه كانت في عقول اه نعم بس الهدايه مش موجوده آه.
طب في وبعدين- فرق بين عقول وعجول ما بقى سبحان الله يعني, بقى يعني سبحان الله الله المستعان الله بالظبط المستعان كده.
نعم طيب آه، الوقت سحبنا اه الحقيقه ما شاء الله فاحنا مضطرين الى ان احنا نقف عند هذا الحد يعني احنا نست- ونستكمل في الق- نستاذن الحلقة.
من زيارته يعني ننصرف من اه بيوتنا.
بتأذنونا ان احنا أنت ننصرف دخلت.
يعني ان شاء الله ونلقاكم في الحلقه القادمه مع آه، امراض القلوب باذن الله جزاكم الله كل خير وتقبل الله منا منكم ونشوفكم على خير دايما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
رماني الوجد في سهدي رماني الوجد في سهدي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد
ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى